حكاية أنس دي اليتيم أنس ده اليتيم هو احنا بنقول عليه يتيم ليه
عشان أبوه توفي أبوه توفي وهو كبير ولا هو صغير هو صغير وهو صغير مش كده إيه.
طب واللي أبوه ي- يموت وهو كبير يبقى اسمه يتيم لا ليه بقى لأنه هو بيشتغل وبيجيب فلوس مش محتاج مش كده آه.
إنما الصغير ده لما أبوه يموت وهو صغير يبقى اسمه يتيم مش كده يتيم طيب إحنا بنحب اليتيم ولا ما نحبوش نحب نساعده ولا ما نساعدوش سعد نساعده إزاي نساعده إن إحنا نعلمه ونديله ونديله ونربيه ونعلمه وكده الله ونعلمه أول القرآن.
حاجة نأكله اللي احنا بناكل منه مش كده ولبسه زي ما انا لابس وبعدين بعد كده أعلمه وأدبه وأربيه وأخليه حاجة كويسة زي النبي ما عمل مع أنس بن مالك السلام عليكم ازيك يا جدو ده يا مرحبا ازيك يا يوسف
بحبك قوي جدا يا جدو سعد نعم بحبك قوي محمد ايه
بحبك قوي يا جدو سعد طبعا وانا بحبه جدا جدا هو انا معايا يوسف ولا محمد يوسف يوسف ازيك يا يوسف عبد الله وانت بتحب محمد ولا لا اه
بتحب محمد يا, يو...
جدو
يا- يا يوسف نعم آه، هو انت سمعت قصة اليتيم انس
لا ليه ليه ما سمعتهاش ليه ينفع كده يا, مح... يا يوسف مش احنا بنقول تصحى بدري هو النهاردة ايه السبت السبت عندك اجازة ولا عندك مدرسة عبد الجاز بتصحى بدري ولا بتصحى متأخر
مصحى بدري بدري طب امال ما فتحتش على قناة الرحمة ليه عشان تسمع حكاية جده سعد وتسمع حكاية اليتيم أنس أنس ده كان ولد صغير لكن ما شاء الله حفظ القرآن وحفظ حديث النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عالم كبير وشيخ جليل نعم.
القرآن اقرأ كده يا يوسف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شوف كده اسمع يا حمزة أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كو- تلقون إليهم بالمودة وأنا لم
وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم
إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي
يا, بر... يا, يا يوسف تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله يا يوسف ممكن تتكلم أختنا ده يا يوسف انت حافظ لغاية فين يا يوسف أحد أحد الصفحة ال- لا.
الصف الحشر لغاية الممتحنة
أه؟
حافظ سورة الممتحنة أه يا جد طيب وبتراجع ولا ما بتراجعش براجع اختك اسمها ايه ده ده ندى حافظة ولا مش حافظة حافظ سورة يونس هي اكبر منك ولا اصغر منك أكبر مني الله يبقى ندى حافظة كتير وشاطرة السلام عليكم يا ندى يا-
السلام عليكم ازيك يا ندى الحمد لله انت في سنة ايه أنا في سنة خمسة في سنة خمسة آه.
إيه- يا, يا, يا ندى انت ايه رأيك في الحفظ بتاع يوسف
جميل بيحفظ كويس أه ولا بيلعب لا بيحفظ كويس وبيتشقى ولا بي- بيسمع الكلام لا بيسمع الكلام الله الله عليك يا ندى يا مؤدبة يا سلام عليك انت بتحب يوسف صح اه طب لما بيقول لك اه، اقري لي ال- السورة دي بتقراها له يا ندى
إيه هي مامي هي اللي بتقراها له ماما ربنا يبارك في ماما وفي بابا وفي كل الأمهات والآباء اللي بيعلموا أولاد هتقرأي لي إيه يا ندى سورة يونس أنت حافظة لغاية سورة يوسف يونس يونس اه يلا يا ماما يا سلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا إلا سحر مبين الله يبارك فيك يا ندى ما شاء الله أنت بتحفظي بالأحكام يا ندى آه يعني عارفة التحفة ولا مش عارفاها لا مش حافظاها لكن بتقرأي بالأحكام صح آه عارفة أحكام النون والميم وعارفة المدود المد الطبيعي والمد ال- آه المتصل والمنفصل والمد العارض آه ما شاء الله عليك ما. طب انت مش هتجيلنا يا ندى ولا ايه إن شاء الله ايوه عايزينك سيبي رقمك عند الاستاذ طارق علشان تيجي بقى معانا في يوم كده انت واخوكي آه، يوسف ان شاء الله إن شاء الله يلا مع السلامة ربنا يبارك فيك السلام عليكم يا عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عبد الله حمد- بحمد بخير والحمد لله رب إن- العالمين انت في سنة ايه يا عبد الله أنا في الصف الخامس إن شاء الله في الصف الخامس حفظت قد ايه يا عبد الله أنا حتى الآن ح- لحد زدت الحشر الحشر انت في مدرسة مش كده أي نعم اي نعم الله اكبر عليك يا عبد الله اسال الله ان يبارك فيك وفي ادبك طب ما آمين انا يا عايزك رب.
بقى تيجي مع ندى كده وت... وتيجي القناه انت كمان يا عبد الله إن شاء الله بإذن تسيب الله.
رقمك عند الاستاذ طارق ان شاء الله وتجينا إن شاء باذن الله طب الله هل لو تعالى تفضلت يعني هل تسمح لي يا شيخ أن أقرأ سورة؟
نعم هل تفضلت لي أن أسمع هل هل تكرمت وتفضلت لي أن أقرأ شو- أن أقرأ سورة؟
ده انا ليا الشرف يا عبد الله انا اتشرف بان أعوذ اسمع منك سوره بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريق رحمه سبح لله ما في فريق.
السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار الله يبارك فيك.
ولولا عبد الله.
أن كتب يا عبد الله نعم احسن الله اليك وبارك الله فيك آمين شوف يا رب.
الكلام الجميل من بيوتهم قلتها جميلة ضميت الباء لأن كثير من الأولاد لما يجي يقرأ يقرأ يقول لك من بيوتهم بي لا هي بو بيوتهم صح يا عبد الله أي نعم يا انت بتحفظ بالأحكام يا عبد الله ولا لا أنا يعني يعني مت- مش متقنها جدا يعني في في حاجات بقولها صح طب وفي مين حاجات يعني بيحفظك؟
متقنة.
مين بيحفظك
انا كان يعني في والدتي كانت والدتي كانت بتحفظني و- واتى لي ما واتى لي قراء و- ويعني احيانا بحفظ بحفظ لوحد مفردي لا احنا عايزينك بقى تجتهد يا عبد الله انا ان شاء الله باذن الله تجيني ال ال ال القناة بس قبل كل ده واخره انك تواظب على الحفظ يا عبد الله خسارة إن شاء قراءتك الله.
جميلة صوتك جميل وفوق كل ده الادب يا سلام عليك بارك الله فيك يا عبد وفيك.
الله يا شيخ.
وفي كل ن- نعم هل تفضلت بس ان اخي عمر ممكن يقرا هو عمر كمان آه، طيب اديني عمر حاضر
السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا عمر عمر يا عمر الفاروق أين أنت يا عمر راح السلام عليكم يا رحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف ازيك يا حالك أستاذ سعد؟
الله يبارك فيك
حضرتك عامل ايه دلوقتي أنا والله بخير في نعمة من الله وستر أنت عاملة إيه يا رحمة الحمد لله وازاي صحتك أنت دعتي لي ولا لأ دعيت لحضرتك في كل صلاة الله عشان كده استجاب الله بإذن الله دعاك ودعاء كل حبايبي الحلوين انت سمعتي آه، إبراهيم اللي معايا وحمزة ايوه سمعتهم طيب انت انت بقيت في سورة ايه دلوقتي يا رحمة انا انا في سورة الانفال الأنفال مم.
ما شاء الله ما شاء الله وفين اخواتك طيب ماشي ممكن اقرا ما انت بتقرأي كتير يا رحمة اديني اخوك بقى طيب ماشي خد كلم احمد ازيك يا احمد انا انا انا جد ازيك يا احمد الحمد لله انت كويس انا سمعتك كتب انت هتيجي انت هتيجي بقى القناة يا احمد هتيجي القناة ولا مش هتيجي ابو طالب نعم
انا سمعتك هو ابو طالب طيب اقرأ ممكن ممكن اقرا اقرأ
الشيطان الرجيم إن بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك إن أعطيناك الكوثر وسر ربك هو أبو أبو وحظ
ان أبو شاء أبو طر صح جميل جميل جميل يا احمد فين اخوك ممكن ممكن ممكن ممكن أكلمك؟
اه السلام طبعا عليكم.
السلام ازيك يا عليكم ازيك يا حبيبي الحمد لله اخبارك ايه يا عبد الله عبد الرحمن يا عبد الرحمن اخبارك ايه الحمد لله آه، آه، آه، هو احمد ما بيعرفش يقرأ ولا ايه
بيقرأ ده آه، ممتاز بيتهيأ.
ممتاز ممتاز وانت هتقرأ ايه يا عبد الرحمن ها- آه، مم- أقرأ سورة الزخرف آه، انت سمعت الحكاية بتاعت انس اليتيم اه آه، اليتيم يعني ايه بقى يا عبد الرحمن يعني اللي ملهوش اب و- اللي ملهوش اب ولا ام طب ما انا ماليش اب ولا ام يبقى انا يتيم
اه لا اليتيم اللي ابوه يموت وهو والولد لسه صغير ايوه اه وهو صغير من مات ابوه وهو صغير ايوه مش كده شفت ممكن النبي أقرأ؟
شفت النبي عمل ايه في انس اه دعا له اربع دعوات حلوه قوي مم.
مش كده اه قال له ايه اللهم اطل عمره وكثر ماله وبارك له في أهله وأدخله الجنة أربع دعوات ممكن اقرا يا جدو اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين بارك الله فيك يا عبد الرحمن أحسنت النهاردة بقى هنسمع كده إبراهيم هيقول لنا حديث نختم به الكلام عندك حديث إيه يا إبراهيم عندي حديث كده بتاع الجلوس على الطرقات طيب يلا قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأول عن أبي هريرة وبعد طيب.
كده قال رسول الله يلا يا عم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات والجلوس إياكم والجلوس على الطرق والجلوس والجلوس ولا الجلوس لا الجلوس
إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقا قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام يا سلام على الأدب الجميل الأدب اللي محتاج إن احنا نعرفه إن شاء الله يبقى لنا موضوع في آداب الطريق زي ما كان لنا موضوع النهاردة في آداب المسلم مع اليتيم أنس اليتيم اليتيم أنس بن مالك كيف رعاه النبي أنس ده لما النبي دعا له دعوة يا إبراهيم أنت وحمزة وقال له اللهم أطل عمره وبارك له في ماله وولده كان عنده شجرة ريحان الريحان ريحته حلوة مش كده الريحان ده بتاع أنس كان بيطلع ريحة المسك ريحة مسك مش ريحة ريحان لا رائحة المسك كما يقول بعض أهل العلم فبارك الله في أنس وفي كل الأيتام وفي كل الأولاد والبنات وأسأل الله أن يبارك في مصر وفي سائر بلاد المسلمين اللهم بارك لنا في مصرنا وأمننا وأهلنا وأولادنا وصحتنا وعافيتنا بارك لنا يا ربنا في قناتنا وفي آبائنا وأمهاتنا وفي حكامنا وأئمتنا ووحد كلمتنا وأسعد أيامنا ونور قلوبنا ونور بيوتنا وأصلح ذات بيننا أبنائي بناتي مع حكاية جديدة نعيش في كل يوم سبت إن شاء الله أسأل الله أن يجمعني بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا